السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلى في بيت النبي وحقيقي وحشتوني جدا ودايما بتوحشوني من التلات للتلات بعتبر يوم عيد في حياتي ربنا يجمعنا وإياكم دايما على الخير ويجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر علي أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا تعالوا نستشعر كأننا الأول مرة داخلين بيت النبي صلى الله عليه وسلم متجمعين كلنا بفضل الله سبحانه وتعالى ماشيين في شوارع المدينة بندور على بيت الحبيب وطبعا بيته معروف هو أنور وأضوأ وأجمل وأهنأ وأسعد بيت في الكون ده كله فجأة رايحين لبيت النبي لكن المرة دي الزيارة كانت خاصة جدا وكانت عجيبة قوي كانت تختلف عن كل الزيارات اللي فاتت الحقيقة داخلين المراضي على النبي لقينا النبي بيبكي صلى الله عليه وسلم معقول النبي بيبكي آه طبعا كان بيبكي صلى الله عليه وسلم كان النبي حساس جدا صلى الله عليه وسلم كان رقيق المشاعر كان في غاية ال... يعني الإحساس وال... وال يعني مش عارف أقول مش قادر مش لاقي كلام أوصف بيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان أرق مخلوق على وجه الأرض بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم داخلين لقينا النبي بيبكي يا ترى النبي كان بيبكي ليه يا جماعة كان في اللحظة ديت كان في مناسبة ما هياش سعيدة الحقيقة في حياة النبي وما هياش سعيدة أيضا في حياتنا لأن كل اللي يفرح النبي يفرحنا وكل اللي, اللي يحزن النبي برضه يحزننا صلى الله عليه وآله وسلم النبي كان في اليوم ده يا جماعة كان بيبكي لأن ابنه إبراهيم عليه السلام كان مات ياه والنبي كان بيبكي عشان موت إبراهيم يعني البكاء على الميت ما هوش حرام لا ما هوش حرام ما دام لا يصحبه لا نياحة ولا كلمات تعترض بها على قدر ربنا فما هوش حرام ان انت تبكي على حبيبك إذا مات بل قال جل وعلا كما في الحديث القدسي من أخفت صفيه من أهل الدنيا حبيبه من أهل الدنيا فصبر واحتسب عوضته منها الجنة أو منه الجنة يعني ملوش جزاء إلا الجنة عند المولى عز وجل أخويا وحبيبي دخلنا لقينا النبي بيبكي وعبد الرحمن بن عوف قاعد جنبه بيقول له يا رسول الله وأنت تفعل هذا يعني أنت بتبكي يا رسول الله قال أجل يا ابن عوف إنها رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء الله أكبر الله أكبر والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمات عجيبة جدا يا ريت نتعلمها بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم وإذا بالحبيب المصطفى يقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا الله الله الله على نعمة الرضا وعلى نعمة الرحمة اللي ربنا قذفها في قلب حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يا جماعة لما مات إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان طفل رضيع لسه فيخبر الحبيب المصطفى ان لما مات ابراهيم وخلاص صعد الى يعني راح الى الى الى المولى عز وجل خلاص وفاضت روحه الى بارئها جل وعلا ربنا سبحانه وتعالى بمنه وكرمه جعل لابراهيم مرضعا مخصوص في جنه الرحمن تكمل رضاع ابراهيم والحديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابراهيم قال صلى الله عليه وسلم ان له مرضعا في الجنه يا ترى يا جماعه دي كانت أول الأحزان في حياة النبي ولا كانت آخر الأحزان لا هي كانت أول الأحزان ولا كانت آخر الأحزان تعالوا نشوف حياة النبي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة تعالوا نشوف قد إيه النبي تعب في حياته قد إيه النبي شاف حاجات كتيرة وابتلاءات كتيرة جدا في حياته علشان إحنا نطلع مسلمين هو استحمل كل دوت فياريت فعلا نبقى مسلمين زي ما النبي أراد ان احنا نكون مسلمين قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض النبي منتظر أن أمته أمة الحبيب محمد أفضل أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله حبيبنا صلى الله عليه وسلم بينتظر أن أمته ديت تيجي هي فعلا خير الأمم وأفضل الأمم أمة تيجي يتشرف بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم نجدد بيعتنا مع النبي ولسه كنا بنقول يا جماعة في الحلقة اللي فاتت وهنفضل نقول مين من بنات المسلمين اللي كلهم خير بفضل الله مين اللي هتجدد البيعة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وتقول هلبس حجاب الحمد لله جنة حوالي 54 اسم بفضل الله من الأسبوع اللي فات للأسبوع دوت للأسبوع دوت وإن شاء الله على وعد إن كل أسبوع نقرأ الأسماء وندعي لهم على الهوى بفضل الله يستحقوا إن إحنا ندعي لهم ربنا يحفظهم ويثبتهم يا رب العالمين ومين من شباب المسلمين اللي هيبايع النبي ويجدد البيعة مع النبي ويترك الفواحش ويترك المعاصي ويقبل على الله ويقبل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ويحب أمه وأبوه ويبرهم ويحب إخوانه وأحبابه ويدعي لإخواننا في المسجد الأقصى ويدعي لإخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان محتاجين نرجع مرة تانية لديننا الجميل دوت تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أخويا وحبيبي من ضمن الأشياء العظيمة جدا والمنح الربانية أن ربنا سبحانه وتعالى أرسل لنا نبيا رسولا صلى الله عليه وآله وسلم بشر ما كانش ملك ليه عشان أحواله تستوعب كل أحوال البشر اللي موجودين على وجه الأرض فنستطيع أن تكتمل فيه الأسوة والقدوة فنستطيع أن احنا نقلده ونتأسى ونقتدي به صلى الله عليه وسلم إن كنت حضرتك فاكر أن النبي عاش الفقر فقط لا النبي عاش الفقر والغنى وعاش الصحة والمرض وعاش ومات صلى الله عليه وسلم وعاش الابتلاء والنعمة وعاش الضحك والبكاء وعاش مع أحبابه وذاق مرارة الفراق وعاش في وطنه وذاق مرارة الهجرة وعاش النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج وطلق وأنجب ومات أولاده وكان جدا وكان له أحفاد وهزم وانتصر صلى الله عليه وسلم وكان كل أحواله تستوعب كل أحوال البشر عشان تكتمل فيه الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم تعالوا نعيش الليلة دي مع بعض اللحظات العصيبة اللي عاشها النبي محمد صلى الله عليه وسلم واللحظات العصيبة أو اللحظات اللي بكى فيها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت بتتلخص في ثلاث أحوال اللحظات التي بكى فيها عند فراق الأحباب والتانية هي اللحظات اللي بكى فيها النبي عند فراق الأوطان والحاجة الثالثة بكاء النبي من خشية الله سبحانه وتعالى تعالوا نتعايش مع اللحظات العصيبة التي عاشها النبي وأنا منتظر ال SMS بتاعتكم إن شاء الله اللي هيبايع النبي واللي هيجدد بيعته مع النبي واللي هتجدد بيعتها مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنتظر تليفوناتكم في آخر الحلقة إن شاء الله ربنا يجمعني وإياكم دايما على الخير ويجمعنا في الآخرة على حوض النبي وتصلى عليه صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا رقم واحد بكاء النبي عند فراق الأحباب لسه كنا بنقول من شوية لما مات ابن إبراهيم النبي بكى صلى الله عليه وسلم ذرفت دموع وقال إن إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون لكن في النهاية ولا نقول إلا ما يرضي ربنا تعال نشوف بداية النبي صلى الله عليه وسلم النبي نشأ يتيما يا جماعة الخير نشأ يتيما مات ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل وقد مات أبوه وهو حمل في بطن أمه أبوه مات أبو النبي صلى الله عليه وسلم مات وكان النبي لسه حمل في بطن أمه آمنة سبحان الله ويقدر ربنا سبحانه وتعالى بعد ما النبي اتولد صلى الله عليه وآله وسلم أمه فضلت عايشة معاه فترة ما كانتش بالطويلة حوالي ست سنين فقط كان في الفترة دي قعد فترة كبيرة طبعا مع حليمة السعدية في قبيلة بني سعد عشان ترضعه ورجعته لأمه مرة تانية عاشت أمه معاه فترة ما هيش طويلة لحد ما بقى عنده ست سنوات وركزوا معايا بالله عليكم على المراحل العجيبة والعصيبة التي مر بها أطهر مخلوق وأشرف مخلوق مخلوق وجد على وجه الأرض محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أخويا وحبيبي أخت الفاضلة لما النبي بلغ من العمر ست سنوات أمه خدته في صالة أرحام لزيارة أخواله من بني النجار في المدينة المنورة ولما راحت بيه وزار أخواله وهو عنده ست سنوات وكان معاهم أم أيمن بركة الحبشية اللي هي حاضنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهم راجعين وصلوا المنطقة اسمها الأبواء لما وصلوا للمنطقة دي تأملوا معايا يا جماعة أول صدمة صدمها حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم في الأبواء فجأة وقعت أمه على الأرض وبدأت تتألم وبدأت تصرخ وتشكو من ألم شديد جدا في جسدها وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم طفل صغير طهور بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم طفل صغير وشايف أمه قدامه بتتألم لا يملك شيئا سوى إنها أنا متخيل طبعا ما فيش روايات وردت بتذكر اللي حصل لكن أنا متخيل إن النبي بيقول لها مالك يا أمي أفديك يا أمي بروحي مالك أعمل لك أقدر أعمل إيه يا أمي قولي لي مالك بتشتكي من إيه أنا حاسس إن النبي كأنه كان بيقول كده وأمه اترمت على الأرض وبدأت تفيض روحها إلى بارئها جل وعلا وماتت أم النبي أمام النبي وبيبقى أصعب لحظة في حياة الإنسان وهو كبير إن يشوف أمه بتموت قدام عينيه وأنا عن نفسي حضرت سكرات يعني الموت عند أمي لما ماتت وهي بتصلي رحمه الله رحمه رحمه الله رحمة واسعة قولوا أمين فتخيلوا بقى والنبي صلى الله عليه وسلم هو طفل صغير عنده ست سنين قلبه ما يتحملش الأحزان قلبه ما يتحملش الآلام وقف النبي ينظر إلى أمه وهي بتفيض روحها إلى بارئها جل وعلا أمه عمالة بتموت قدام عينيه وفجأة سكتت أمه بيسأل أم أيمن مالها أمي قالت له ماتت يا محمد ماتت يا محمد وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ينزل على أمه ويقبلها ويبكي ويقبلها ويبكي ثم ينظر إلى أم أيمن ويقول لها صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي يقول لها الحبيب صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي قد إيه كان جرح كبير جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبقى طفل صغير انه يبقى طفل صغير عنده ست سنوات ويشوف امه وهي بتموت قدام عينيه وهو الطفل اليتيم اللي اتولد يوم ما اتولد اتولد وهو يتيم صلى الله عليه وسلم فكان يطمو شرف لاي يتيم على وجه الارض صلى الله عليه وسلم قال لها يا ام ايمن انت امي بعد امي فضل عايش النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أمه انتقل بعد ذلك إلى جد جده عبد المطلب عاش معاه النبي صلى الله عليه وسلم حوالي سنتين سنتين كان جده عبد المطلب كان بيحبه جدا وكان بيكرمه جدا ويغدق عليه جدا لدرجة ان كانوا بيفرشوا له فراش عند الكعبة وكان اعمامه ما حدش منهم يقدر يقعد على الفراش ده اجلالا لعبد المطلب كان سيد اهل مكة وسبحان الله كان النبي وهو عنده ست سنوات كان يروح يقعد على الفراش اللي هم حاطينه لعبد المطلب فإذا منعه أعمامه قال لهم دعوه إن ابني هذا له شأن عظيم ده مين اللي بيقول كده ده عبد المطلب ويقدر ربنا سبحانه وتعالى تيجي الصدمة التانية في حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويموت جده عبد المطلب وهو النبي كان عنده كم سنة يا جماعة 8 سنين تخيلوا 8 سنين لا أب ولا أم ولا جد صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا شباب المسلمين يلي ما حدش فيكم شافوا ربع ولا عشر اللي شافوا النبي ورغم ذلك كان هو النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ما تقولش الظروف ما, ما سمحتش إن أنا أطلع إنسان إنسان صالح هو عمر ظروفك كانت هتيجي كان بظروف النبي عمر حياتك كانت هتيجي قد الشدة اللي شافها النبي في حياته صلى الله عليه وسلم مات جده عبد المطلب وتألم النبي واعتصر قلبه من الألم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد كده ينتقل الحبيب محمد إلى عمه أبي طالب لأنه كان أرحم واحد وأطيب واحد في أعمامه اللي يقدروا إن هم يكفلوه في الوقت دوت ودخل النبي بيت عبد الم... بيت أبو طالب وأبو طالب كان رجل فقير كبير جدا وكان ظروفه على قده لكنه كان له يعني له كلمة من أهل مكة ويقدر ربنا سبحانه وتعالى كان أولاد أبو طالب لما يقعدوا يأكلوا مع بعض ما كانوش يشبعوا أبدا لأن كان الأكل بسيط وكان الواحد فيهم لو أخذ قضح من اللبن شربه لوحده ما يشبعش فلما دخل النبي ودخلت البركة دخلت بركة النبي في بيت أبي طالب فكان لما يقعدوا مع بعض والنبي يأكل معهم كانوا يأكلوا كلهم ويشبعوا ويفيد الأكل وكانوا لما يشربوا من اللبن كان النبي يشرب الأول فلما يشربوا بعديه كانت تحل بركة النبي فيشربوا كلهم ويفيد اللبن بفضل الله سبحانه وتعالى وتمر الأيام وبكل أسف يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان عم النبي صلى الله عليه وسلم يموت على الكفر عم عم عم عم النبي ابو طالب بذل كتير جدا بذل كل ما يستطيع لخدمه النبي وللدفاع عن النبي حد ما دخل معاه شعب ابي طالب وقعد معاه واكل ورق الشجر ثلاث سنوات يا جماعه الخير ويقدر ربنا بعد ما يخرج من الشعب يتعب ابو طالب ما هوش قادر خلاص ويروح له النبي يعني ونقول ال- الحكايه دي بسرعه كده قبل الفاصل ويروح له النبي وهو بيدعوه الى الله سبحانه وتعالى يقول له يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربي ويكون جالس جنب ابو طالب ع- ابو جهل وعبد الله بن اميه ويقولوا له اترغب عن دين الاباء والاجداد فيقول لا انا على مله عبد المطلب او هو على مله عبد المطلب ويقول للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والله يا ابن اخي لولا ان تعيرني قريش لاقررت به عينك ومات ابو طالب كافرا فجاء العباس الى النبي وقال يا رسول الله لقد نفعك عمك كثيرا ودفع عنك اذى المشركين ب- فبما نفعته شفاعته قال سالت ربي ان ينقله من النار الى دحضاح من النار فهو اهون اهل النار عذابا يوم القيامه يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه ابد الابدين وحزن النبي على موت ابي طالب تعالوا نكمل يا حبايبي تعالوا نكمل المواقف الصعبه اللي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد فاصل قصير اكثر من الصلاه على النبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف ونكمل مع بعض ونشوف الشدائد اللي شافها حبيبنا صلى الله عليه وسلم وتحمل قد ايه وتعب قد ايه علشان احنا نطلع مسلمين يعني اكيد النبي هيفرح بينا لما نكون كلنا التزمنا بدينه وبسنته صلى الله عليه وسلم تمر الايام يا جماعة الخير حبايب قلبي تمر الايام والنبي يكبر ويتجوز هو طول عمره كبير حتى وهو صغير صلى الله عليه وسلم ويكبر النبي صلى الله عليه وسلم ويوصل لسن ال 25 سنة ويجوز أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها وما ينساش أبدا فضل هذه المرأة العظيمة الكريمة الوفية كل لما يذكر اسم خديجة على طول كده تذكر معنا الوفاء الجميل في حياة أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها أكيد بنحبها كتير جدا جدا وبنحب كل أمهات المؤمنين لكن خديجة بالذات لها وقع في قلوبنا غريب جدا لدرجة أن كتير من النا- العلماء قعدوا يفضلوا من خديجة ولا عائشة أيهم أفضل فقال أهل العلم وعلى رأسهم الإمام ابن تيمية قالوا إيه؟ قالوا كانت خديجة أفضل للنبي هي أكتر واحدة خدمت النبي وكانت عائشة أفضل للأمة لأن هي اتعلمت ونقلت علم النبي للأمة 47 سنة قال وما كانت أفضل للنبي فهي أحب إلى قلوبنا فكلهم طبعا بنحب كل أمهات المؤمنين لكن خديجة رضي الله عنها وارضاها لها مكانة عظيمة جدا وقفت جنب النبي ومن أول لحظة لما جالها لما نزل عليه الوحي وراح وهو يعني في غاية الرعب والفزع بيقول زملوني زملوني ثم لما أفاق النبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم قال والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا ليه يا خديجة بتقولي كده قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم أمنا خديجة وقفت جنب النبي ضحت بمالها ضحت بنفسها ضحت براحتها ضحت بكل حاجة لدرجة إن لما النبي دخل شعب أبي طالب دخلت معه كانت ممكن ما تدخلش كان عندها 59 سنة تعبت خلاص ورغم ذلك دخلت معه وقعدت معاه ثلاث سنين لحد ما بقى عندها 62 سنة خلاص خرجت أمنا خديجة بعد ما أكلت ورق الشجر وتعبت تعب شديد جدا وحان وقت الوفاة وإذا بجبريل قبلها بأيام يأتي إلى النبي كما في الصحيحين ويقول له يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني يعني ومن جبريل وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب وتموت أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها ويحزن النبي ويتجدد الحزن مرة أخرى في قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد عشرة عمر خمس خمسة وعشرين سنة مع أمنا خديجة أنتوا عارفين مراحل حياة النبي عشان الناس اللي كانت بتتكلم عن أن النبي تزوج كثيرا حبيبنا صلى الله عليه وسلم قعد من سن سنة لحد 25 بلا زوجة من 25 ل 50 زوجة واحدة متجوزة قبل منه مرتين وأكبر منه ب 15 سنة ودي أمنا خديجة وفوق ده كله من سن 50 ل 53 بلا زواج ومن خ... من 53 ل 55 زوجة واحدة أكبر منه بكتير وهي سودة بنت زمعة ومن 55 ل 63 يعني يا دوب 8 سنين هي ديت اللي عدت فيها النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل التشريع وبدأت الحروب والجهاد في سبيل الله وكان النبي مشغول في الوقت دوت بتبليغ الدعوة صلى الله عليه وسلم ومشغول بالغزوات والجهاد في سبيل الله فلا يمكن يكون ده جواز شهوة يا جماعة الخير ربنا يحفظنا ويحفظكم عشان تقدروا تردوا على المستشرقين وعلى اللي بيحاربوا سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم تموت خديجة لكن النبي عمره ما نسيها ولا عمره نساها أبدا صلى الله عليه وسلم وإذا بالحبيب المصطفى يقول كما في الصحيحين كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها مش قادر ينساها أبدا لدرجة حصل موقف عجيب جدا في يوم غزوة بدر حصل أن واحد اسمه أبو العاص ابن الربيع أبو العاص ابن الربيع ده كان زوج بنت النبي كان زوج زينب زينب دي بنت خديجة وبنت النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها كان لسه كافر وقد فرق الإسلام بينهما هي مسلمة وهو كافر النبي فرق بينهما لحد ما هو يسلم الرجل دوت أسر في غزوة بدر وإذا بأم إذا بزينب بنت خديجة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إذا بزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل الفداء قد إيه قالوا لها 4000 فراحت بعت القلادة العقد اللي كانت خديجة رضي الله عنها وارضاها ابعتته هدية في ليلة الدخلة ليلة الزفاف بتاعة زينب فخدت العقد وراحت بعتها علشان تفدي جوزها اللي هو المفروض كان جوزها يعني أبو العاص بن الربيع فلما رأى النبي القلادة تذكر خديجة وأخذ النبي يبكي ويتذكر خديجة يعني رمز الوفاء ورمز العطاء ورمز رمز الحب والدفء والحنان رضي الله عنها وارضاه ثم قال النبي للصحابة إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا إليها قلادتها فافعلوا فأطلقوا لها أسيرها وردوا إليها القلادة وإذا بأبو العاص بن الربيع بعد ذلك يسلم ويرجع فيرد النبي له زوجته صلى الله عليه وآله وسلم أكيد كان وفاء النبي لأمنا خديجة وفاء لا يخطر على قلب بشر لدرجة في يوم من الأيام هالة بنت خويلد اللي هي أخت خديجة بنت خويلد بتطرق على باب النبي النبي فقال النبي من فسمع صوتا تقول السلام عليكم فقال اللهم هالة يعني يا رب تكون هالة بنت خويلد فحبيب حبيبي حبيبي كل حد يذكره بخديجة كان النبي يحبه صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام انتوا عارفين طبعا من ضمن الأحزان التي مرت بقلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ان كل أولاده وكل بناته ماتوا في حياة النبي فيما عدا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها هي اللي ماتت بعد موت النبي بعدة أشهر والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أصر لها بكلمة كانت أمنا عائشة قاعدة وجلسة فلما أصر عليها بكلمة فبكت والكلام ده قبل موت النبي فأصر عليها بكلمة أخرى فضحكت فلما مات النبي قالت أمنا عائشة قالت لها أنت يعني رفضت تقولي لي هو كان بيقول لك إيه وهو عايش طب هو الآن مات صلى الله عليه وسلم قولي لي كان بيقول لك إيه قالت لها لما أصر علي بالكلمة الأولى قال لي إن جبريل كان يدارسني القرآن مرة كل عام وإنه قد دارسني هذا العام مرتين وما أراه إلا حضور أجلي خلاص أنا هموت يا فاطمة فبكت فاطمة فإذا بالنبي يقول لها يا فاطمة ألا ألا أبشري يا فاطمة فإنك ستكونين سيدة سيدة أهل الجنة يوم القيامة وفي رواية أنه بشرها بأنها أول أهل بيته لحوقا به بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم فكل أولاد النبي وكل بنات النبي ماتوا في حياة النبي فيما عدا فاطمة عليه السلام حزن النبي ودمعت عيناه مرة تانية يوم موت حبيبه عمه وأخوه في الرضاعة عمه واخوه في الرضاعه في وقت واحد حمزه بن عبد المطلب اسد الله واسد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قتل في غزوه احد واللي النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام وهو متكئ على سريره في الجنة رضي الله عنه وأرضاه حبيبنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان حزين حزن في غاية الألم شديد جدا على موت حمزة لدرجة أنه أراد أن يقتل أمام حمزة سبعين رجلا من المشركين وإذا بالمولى عز وجل يصبر قلب النبي ويثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لك من الأمر شيء صلى الله عليه عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ويبكي مرة تانية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يموت سعد بن معاذ سعد بن معاذ اللي اهتز عرش مالك الملك وملك الملوك لموته رضي الله عنه وارضاه كما أخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ لما دخل النبي على سعد بن معاذ وهو يجود بروحه خلاص روحه بتفيض إلى بارئها جل وعلا وسعد دوت هو من أكتر الناس اللي نشروا الإسلام في المدينة وأكتر واحد وقف مع النبي في غزوة بدر وفي مواقف عظيمة جدا وفي بني قريظة هو الذي حكم في يهود بني قريظة وقال أحكم فيهم يا رسول الله أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذرارهم وأن تقتل قسم أموالهم وقال له صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات يا سعد وإذا بسعد بن معاذ ينفجر الجرح بتاعه مرة تانية وتفيض روحه إلى بارئها جل وعلا تقول أمنا عائشة فوالله إني لا أعرف بكاء النبي من بكاء أبي بكر من بكاء عمر بن الخطاب رضي الله عن أبي بكر وعمر وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لدرجة أن النبي عمره ما نسي سعد بن معاذ لدرجة في يوم من الأيام بعد وفاة سعد بسنوات طويلة تيجي حلة من حرير جميلة للنبي صلى الله عليه وسلم فيمسك بها النبي فيعجب الصحابة لنعومة وجمال هذه الحلة فقال أتعجبون من لين هذه أنتوا بتتعجبوا من لين الحلة ديت فوالذي نفسي بيدي لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين منها وفي يوم من الأيام أيضا تتجدد الأحزان في قلب النبي هو أنا بسرد لكم الكلام ده ليه يا جماعة هو أنا غاوي أقول لك فلان مات فالنبي بكى وفلان مات فالنبي بكى أنا عايز أقول لك معنى أكبر من كل دوت عايز أقول لك شوف النبي قد إيه تعب شوف النبي قد إيه عانى شوف النبي مر بشدائد وابتلاءات قد إيه عشان أنا وإنت وإنتي وكلنا تبقى مسلمين عشان يفرح بينا لما قابلنا على الحوض اكيد النبي لو شافنا دلوقتي في الاحوال اللي احنا فيها ديت اكيد النبي هيزعل على ناس كتيره قوي قوي اكيد النبي لو نزل شوارع المسلمين النهارده وشاف شباب المسلمين اللي حالقين كابوريا ولابسين نظاره مش عارف عامله ازاي و- ولابسين بنطلونات جينز محزقه وباديهات ولابسين سلاسل من ذهب ولابسين ساعات من ذهب وماشيين وحاطين ال Walkman الاغاني عاملين بيسمعوها واللي ماشي مع ال- ال girlfriend بتاعته واللي راح يشرب خمره واللي راح صاله ديسكو اكيد النبي لو شاف المناظر دي اكيد هيحزن هيحزن حزن كبير وهيقول معقوله معقولة انتوا المسلمين اللي انا تعبت عشانكم 23 سنة شفت فيها المر قمت ما قعدتش ابدا ما كنتش بدوق النوم عشان خاطركم كنت ببلغ دعوتي للانس والجن عملت عشانكم كتير ضحيت بحياتي في مواقف كتير اتعرضت للقتل تسع مرات اترمى السلة الجزور على ظهري اترمى التراب فوق راسي اتهمت في عرضي اتطردت من بلدي اتأذيت أذى ما حدش اتأذاه عشان انتوا تبقوا مسلمين في النهاية تضحوا بدينكم بالمنظر دوت سبحان الله يا مسلمين محتاجين نجدد البيعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام في سرية مؤتة أمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السرية لأنها كانت سرية مهمة جدا وكان طالعين في سرية في غاية الخطورة 3000 موحد هيقابلوا 200 ألف واحد كافر يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن النبي في السرية دي بالذات يأمر عليهم ثلاثة قال على الناس زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب فإن قتل فعبد الله بن رواحة ويقدر ربنا سبحانه وتعالى الثلاثة يتقتلوا وإذا بالحبيب كما عند البخاري يقول لأصحابه هو في المدينة وهم في مؤتة يقول لهم صلى الله عليه وسلم أخذ الراية كأنه بينقل لهم وصف تفصيلي كأني سامحوني كأني نقل على الهواء مباشرة والنبي ينقل ذلك من خلال الوحي يقول صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب يعني قتل ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وإذا بالنبي عيناه تذرفان الدموع كما وصفه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجعوا الناس من غزوة مؤتة أو من سرية مؤتة كان حزن النبي شديد جدا على كل اللي اتقتلوا في مؤتة لكن كان حزنه أكبر وأكبر على اثنين بالذات على زيد بن حارثة الحب الذي كان يسمى قبل ذلك زيد بن محمد كان النبي متبنيه لحد ما نزل تحريم التبني وإذا بالنبي يغ- يقابل أسامة بن زيد أسامة بن زيد كان في سرية مؤتة كان مع أبوه زيد بن حارثة وشاف أبوه وهو بيتقطع حتت قدام عينيه واتدفن هناك وما قدرش يجيبه معاه فإذا بالنبي يجد أسامة ي- يدخل عليه مطأطئ الرأس ويبكي فيقول ما الذي أبكاك يا أسامة فلما دخل لقى أسامة بيبكي فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لبكاء أسامة وتذكر حبيبه وصديقه ومولاه زيد بن حارثة فلما ذهب أسامة جاء في اليوم التالي وهو يبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك تبكيني كما أبكيتني بالأمس يا أسامة وأخذه بالحضن عمر ما النبي نسي زيد بن حارثة ولا نسي أسامة بن زيد لدرجة أن أسامة بن زيد هو الوحيد اللي لما دخل على النبي هو تفيض روحه وكان النبي خلاص فقد النطق في اللحظات الأخيرة من حياته وإذا به ينظر لأسامة ويبتسم ويرفع يديه إلى السماء ثم يهبط بها على أسامة قال أسامة فعلمت أن النبي يدعو لي ولم يستطع يستطع أن يتكلم هو الوحيد اللي النبي تذكر أن يدعو له صلى الله عليه وآله وسلم يعني كشخص بعينه قبل موته أو عند موته صلى الله عليه وسلم الثاني كان جعفر بن أبي طالب دخل النبي على أسماء بنت عميس اللي هي زوجة جعفر بن أبي طالب فدخل عليها فقال أين أبناء جعفر فأخذتهم وكانت قد يعني غسلتهم وسرحت شعورهم ثم جاءت بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهم وشمهم وأخذ يقبلهم ويبكي فقالت يا رسول الله لعلك قد بلغك أي شيء عن أصحابك في مؤتة فهل أصيب جعفر فقال لقد مات جعفر بن أبي طالب فصاحت أسماء, أسماء بنت أسماء بنت عميس وبكت بكاء شديدا فخرج النبي وقال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد جاءهم ما يشغلهم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم عمر ما النبي نسي حد أبدا يا جماعة تعالوا نشوف بكاء النبي عند هجر الأوطان ولكن بعد فاصل قصير أكثر من الصلاة على البشير النذير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي يا رسول الله قد إيه تعب قد إيه شاف ابتلاءات شديدة هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه ربنا يرزقنا وإياكم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم شفنا قد إيه مواقف عجيبة جدا من بكاء النبي عند فراق الأحباب تعالوا نشوف مواقف من بكاء النبي عند هجر الأوطان حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما لقى أرض مكة لا تقبل بذرة التوحيد فأراد أن يغرس بذرة التوحيد في مكان آخر ذهب النبي على رجليه المتعبتين 90 كيلو يا إخواني وأحبابي 90 كيلو النبي ماشي من مكة إلى الطائف حد ما وصل للطائف وأراد أن يبلغهم قول لا إله إلا الله أراد أن يبلغهم الخير أراد أن هو ياخد بإيدهم لجنة الرحمن سبحانه وتعالى وإذا بهم يقابلوه أسوأ مقابلة في الدنيا كلها ويسلطوا عليه الصبية والمجانين والنساء يضربوا النبي بالحجارة وزيد بن حارثة بيحاول قدر استطاعته أن يصد الحجارة عن النبي وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم تدمى قدماه وتنزف الدماء الشريفة من جسد النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل النبي لحائط لبعض بني شيبة سبحان الله ويبكي بكاء مريرا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ويقول الدعاء المشهور المعروف اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس هوان مين هوانك يا رسول الله على الناس محدش عارف قيمتك للدرجة دي سبحان الله وهواني على الناس أنت أرحم الراحمين وأنت ربي إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ويقول لأمنا عائشة ما مر علي يوم أشد علي من هذا اليوم فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لقد ذهبت ولقيت عبد الله عبد بن عبد يلي بن عبد يليل بن عبد كلال هو الرجل ده كان سيد أهل الطائف فلم يستجب لدعوتي قال فذهبت وأنا مهموم حتى بلغت قرن الثعالب قرن الثعالب مكان يبعد عن الطائف بخمسة كيلو النبي ماشي وهو مهموم مش عارف هو رايح فين تخيل حبيبنا صلى الله عليه وسلم ماشي وهو مش عارف رايح فين من كتر الهم فإذا بسحابة قد أظلتني فإذا فيها جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك وقد أمرني وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمرها بما شئت فسلم ملك الجبال على سيد رجاله قال السلام عليك يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين والأخشبان جبلان بين مكة والطائف أخليهم وسط الجبلين يا رسول الله قال لا إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا وكان اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم خرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل وخرج من ظهر الوليد خالد ابن الوليد وهكذا صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم المرة الثانية اللي خرج فيها صلى الله عليه وسلم يوم هاجر من مكة إلى المدينة وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت دموعه على وجنتيه بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم وتتوالى الأحزان على قلب النبي يتهم في عرضه وتدبر تسع مؤامرات لقتله وإلى آخر ذلك من الأحزان لحد آخر لحظة في عمر النبي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني أشد المعاناة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوف النوع الثالث من البكاء الذي تعرض له النبي أول حاجة كان بكاء النبي عند فراق الأحباب والحاجة الثانية بكاء النبي عند هجر الأوطان والخروج من الأوطان وفراق الأحباب والحاجة الثالثة بكاء النبي من خشية الله سبحانه وتعالى كان النبي أتقى الناس وأخشى الناس هو اللي قال كده قال كما عند مسلم فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي رواية الترمذي ولصعدت ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله جل وعلا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش في يوم من الأيام يدخل عليه عبد الله بن مسعود والحديث في البخاري ومسلم وإذا بالحبيب المصطفى سيد المتواضعين يقول له يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن قال سبحان الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل يا رسول الله قال إني أحب أن أسمع القرآن من غيري جلس ابن مسعود يقرأ سورة النساء إلى أن وصل إلى قول رب الأرض والسماء حتى ف ف ف حتى إذا وصل إلى قول المولى عز وجل فلولا إذا حتى يعني يعني سبحان الله آية عجيبة جدا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيوصفه المولى عز وجل أن يوم القيامة وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا أن المولى عز وجل بيخبر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أول الآية أن هؤلاء الذين كفروا وعصوا الرسول يتمنوا يوم القيامة لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يعني سبحان الله فلولا إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا فقال النبي حسبك كفاية فقال ابن مسعود فنظرت إلى النبي فإذا عيناه تذرفان الدموع صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي هو وأمي ونفسي وروحي يقول عبد الله بن الشخير كما عند أبي داود بسند صحيح قال أتيت رسول الله وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء صدره عمال بيغلي غليان المية اللي بتغلي في القدر من شدة بكائه من خشية الله سبحانه وتعالى ولذلك حبيبنا كان بيحضنا على ان احنا نبكي أحيانا من خشية الله أو نبكي كثيرا من خشية الله سبحانه وتعالى بعض الناس بتقول هو في راجل بيبكي طبعا هم الرجال اللي بيبكوا بس بيبكوا ليه فرق بين بكاء وبين بكاء وبكاء يا جماعة الخير يا حبايب قلبي ربنا يبارك فيكم فرق كبير جدا بين واحد بيبكي عشان عربيته ضاعت أو علشان فقد ألف جنيه أو علشان حصل أي حاجة في, في الوظيفة بتاعته ولا في المحل بتاعه وفرق بين واحد بيبكي عشان اليهود بيحاولوا ان هم يغتصبوا المسجد الأقصى واحد بيبكي عشان إخوانه في غزة تعرضوا للمذابح ديت واحد بيبكي عشان واحد طلع يسب النبي صلى الله عليه وسلم واحد بيبكي لأن واحد طلع يقضح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بكاء وبكاء هو ده بكاء الرجال الواحد اللي بيبكي على اللي حصل لإخوانه في غزة ده بكاء الرجال الواحد اللي بيبكي على من يسب النبي صلى الله عليه وسلم ده بكاء الرجال الواحد اللي بيبكي لأن واحد بيقضح في سنة النبي ده بكاء الرجال ربنا يرزقنا وإياكم بكاء الرجال قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي يعلى بسند صحيح عينان لا تمسهما النار أبدا عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر آخر واحد قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح لا يلج النار لا يدخل النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع حد يقدر يحلب شاه ويرجع اللبن مرة تانية للضرع لا ده لا يمكن ده مستحيل كذلك مستحيل ان اللي يبكي من خشية الله انه يخش النار ابدا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جمع كل ذلك صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الصغير بسند حسن قال طوبى لمن ملك لسانه يا طوبى دي شجرة في الجنة يسير راكب مسرع تحت ظلها مئة عام لا يقطعها قال طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته أخويا وحبيبي أختي الفاضلة فين بكائكم من خشية الله حد فيكم فكر مرة يقعد يبكي على ذنوبه اللي عملها حد فيكم فكر مرة انه يبكي على الايام اللي قضاها بعيد عن طاعة ربنا وبعيد عن اتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعني سبحان الله قلوب كتيرة قست لكن أكيد لو عايزين قلوبنا مرة تانية تلين خليك مع كتاب المولى عز وجل الذي يجعل القلوب تلين والجلود تقشعر بفضل الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الجبل نفسه بيخشع لذكر الله فكيف لا تخشع تلك القلوب ربنا يرزقنا وإياكم الخشوع وربنا يرزقنا وإياكم قلوبا لينة بفضل الله ولما واحد راح للنبي وشكى له قسوة في قلبي قال أتحب أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك قال بلى يا رسول الله قال ارحم اليتيم وادنه منك وامسح على رأسي وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك بفضل الله سبحانه وتعالى دي كانت بعض المواقف حبايبي وإخواني من المواقف التي بكى فيها النبي ما قلناهاش على سبيل ان احنا نحكي بس فقط مواقف النبي بكى فيها لكن قلناها على سبيل يا جماعة الخير ان قد ايه النبي تعب عشان احنا نبقى مسلمين يا مسلمين اكيد حرام علينا ان احنا نضيع جهد النبي حرام علينا ننسى اللي النبي عمله حرام علينا ننسى التعب اللي النبي تعبه محتاجين ان احنا نفوق يا مسلمين محتاج ان انا اصرخ في قلب وفي اذن كل مسلم ومسلمة على وجه الارض بقول فوقوا يا مسلمين جددوا البلد البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم محتاجين نتعاهد الليلة دي ان احنا هنجدد البيعة أميمة بنت رقيق كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح لما راح اتباع النبي قال أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني في آخر الحديث قال لها ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى النهاردة إن شاء الله مئات الأخوات إن شاء الله هيبايعوا النبي إن شاء الله على الحجاب وكتير من الإخوة محتاجين يبايعوا النبي على الاستقامة صلى الله على الاستقامة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مين معانا الشريف الأستاذ عفاف من مصر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود يا أهلا وسهلا عامل ايه؟
ربنا يعزك يا رب آه، جزاك الله خير على كل ما تقدمه يا شيخ محمود الله يبارك فيكي آه، ابنتك الحبيبة عاملة ايه لو سمحت؟
الحمد لله بخير ادعي لها والله آه، ربنا يا رب يا أولاد ألف سلامة يا رب الله يبارك فيكي أصل العظيم يا رب العرش العظيم يعطيك الصحة والعافية ويبارك في عمرك يا شيخ محمود آمين يا رب ممكن العالمين تكلم أختي شيماء وبعدين أخويا طارق؟
حاضر ألو السلام عليكم السلام عليكم ازيك يا شيخ ازيك يا أخت محمود؟
شيماء الله يعزك عامل ايه؟
ربنا يعزك ويسترك يا أصل رب العظيم رب العرش العظيم أنا جعلني مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما شاء الله آمين يا رب العالمين محمود ادعي لي ربنا يرزقك محسن الخاتمة يا رب يرزقنا وإياكم المشاهدين يا رب جميعا حسن الخاتم إن شاء الله جزاكم الله خير على وإحنا الاتصال كل حاجة بنتمناها ربنا يبارك فيكم يا رب يا رب يجمعنا مع النبي وأصحابه في الصف الأعلى آمين يا رب وجميع المشاهدين يا رب العالمين ربنا يحفظ جزاكم الله خير على ازيك يا الاتصال محمود السلام عليكم وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ازيك يا محمود الله يعزك ويبارك فيك عن- أنا طارق يا شيخ محمود آه، في أسئلة معينة حضرتك آه، عايز تسأل عنها؟
أنا طارق طارق حضرتك طارق آه، أنا مش معيش الصوت مش سامعه كويس عن إيه؟
يعني أهلا وسهلا يا طارق ربنا يبارك فيك حبيبي والله النور الشايف يا شيخ محمود ربنا يبارك فيك حبيبي يبارك فيك يا رب أسألك الدعاء ربنا يثبتنا وإياك جزاكم الله خير على حسن الاتصال- على الاتصال ربنا يبارك فيك يا رب السلام العالمين عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يبارك فيك آه، طيب آه، عايزين نذكر برضو بعض هدايا النبي اللي وصلتنا الأسبوع اللي فات الأستاذ شادي محمد والأستاذ أحمد السيد والأستاذ منصور الغرباوي والأخت وأختي نبيلة أحمد إن شاء الله هيصلوا على النبي كل يوم ألف مرة الحاج سيد ربيع قال إطعام يومي للفقراء إن شاء الله في المسجد اللي جنبه الأخت ندى سيف قالت طبعت حلقاتك وبوزعها على الأخوات ربنا يبارك فيك يا رب آه، دكتور ما ذكرش اسمه قال هستقبل يوميا حالة مجانية لكن في السر مش هقول مش هعمل إعلان يعني وبرضه صيدلي برضه بعت قال هصرف روشتة روشتة مجانية يوميا ل- لواحد فقير برضه حاجة بينه وبين ربنا ربنا يكرمه الحاج صابر محمود قال آه، عمل وقف عشرة من الإبل عشرة من النوق من الإبل آه، ي- يخلي اللبن بتاعها وقف لله يشربه جميع مرضى الكبد ربنا يجازيك عنا كل خير يا رب الأستاذ سيد محمد والأخت سلوى عيد والأخت عبير محمود والأستاذ عبد الجليل طه والأخت أسماء إسماعيل أسيوط قالوا بدأنا نصلي بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يبارك فيهم الأخت شيماء الشاذلي قالت تركت الأغاني وبدأت أحفظ قرآن ربنا يبارك فيك يا رب العالمين حد معانا يا أستاذ شريف؟ طيب آه اللي جددوا بقى البيعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهندعي لهم النهارده ربنا يا رب يرزقكم الفردوس الأعلى ويرزقكم صحبة النبي في الجنة اللي جددوا البيعة من خلال الأسبوع اللي فات الأسبوع دوت يعني ما شاء الله بالظبط كده قدامي 54 أخت بفضل الله سبحانه وتعالى نقولهم بسرعة كده وندعي لهم إن شاء الله وأي أخت هتبعت هتجدد البيعة تكون مش محجبة وهتتحجب وتجدد البيعة مع النبي محمد حبيبك صلى الله عليه وسلم وعايز أقول لك تخيلي لو النبي واقف دلوقتي حالا قدام عينيك وبيقول لك تبايعيني هتبايع النبي ولا لا يعني بالله عليك حد انا مش متخيل طبعا اي واحده في الدنيا مهما كان ايمانها سواء قوي او ضعيف او متوسط لا يمكن ابدا ترفض امر النبي طب ما انا بقول لك كلام النبي وايه الفرق ان النبي يقف قدامك يقول لك تبايعيني وبين ان واحد زي حالاتي تقول يقول لك النبي بيقول لك بايعيني مش رب مش النبي قال كده قال والعلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أخوات الفضلات اللي اتحجبوا بفضل الله الأخت آلاء الأخت نهى حسام أم حبيبة سالي هالة محمد إناوي هبة بعضهم عايز أقول ملحوظة بعضهم بيبعتوا أو كتير منهم بيبعتوا اسم فرد فقط يا ريت يبقى الاسم الثنائي عشان هي تعرف إن إحنا بنذكرها هي طب معانا تليفون مين؟ طب عليل الإربيس شوية يا أستاذ شريف السلام عليكم
ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت وفاء محمود أيوة مع حضرتك يا ريت وطي التلفزيون يا أخت وفاء وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون اتفضلي ايوه استاذ محمود يا أهلا وسهلا
والله يا شيخ يعني نسألك الدعاء فقط ربنا يثبتنا وياك ويبارك في عمرك يا رب ويحفظك جزاكم الله خير اخت وفاء آه طيب نقول اسماء بقى اللي بعتوا وبقول مره ثانيه يا جماعه اللي هتبعت تقول انا ببايع النبي او بجدد البيعه مع النبي صلى الله عليه وسلم يا ريت تبعت اسمها ثنائي عشان تعرف ان احنا بنقرا اسمها هي آه الاخت الاء ونهى حسام وام حبيبه وساري وهاله محمد قناوي وهبه وايمان وغاده وشيماء ولبنى وسحر وام حازم واميره محمد وم- ونيره حجاج بدوي ونهى علي حسن وأمة الله قالت كده وياسمين كمال وزينب التائبة برضه قالت كده وإلهام مصطفى وشيماء مصطفى ورضا مصطفى وأم حسن وأم زياد وميرفت سالم وشيرين وأم عادل من السعودية وإيمان طه وأميمة وسحر وأمل حسن وسعاد من القاهرة وريهام عبد المجيد وإسراء مدحت وأم محمد وأم جنات وأم عمر طاهر وسوزا- وسوزان من الفيوم وسارة وإسراء وأم مؤمن وفايزة وسلوى وعلياء وشين ألف واحدة بعد ألف شين ألف وبسملة وثريا حبيب ومروة كمال ونعمة وياسمين صابر وإناس من المنصورة وأم إمام من المنصورة وسعاد من سوهاج وعز عطية وآخرهم بقى آه الأخت إسراء أحمد علي مصطفى أولى إعدادي وهي بنت حبيبنا هنا في الاستوديو الأستاذ أحمد علي مصطفى يعني ربنا يبارك فيهم يا رب أسأل الله عز وجل أن يرزقهم صحبة النبي في الجنة قولوا آمين ربنا يبارك فيك يا رب العالمين مين معانا يا أستاذ شريف؟ أم أحمد من مصر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من فضلك يا شيخ محمود سؤال عن الحج عينيا اتفضلي يعني هو لو واحد رايح يحج بس مش هيجي له وقت ان هو يرمي الجمرات فلو وقت الحج ال- الأسئلة ال- ال- ربنا يخليك يا أم أحمد الأسئلة الفقهية في برنامج هنا فتاوى احنا بنجاوب على الأسئلة الاجتماعية والأسرية والحاجات ديت ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويرزقنا وإياكم يا رب الحج إن شاء الله ويجمعنا وإياكم إن شاء الله في عرفة السنة دي إن شاء الله معلش عشان أنا ما بحبش أع- أتعدى على حقوق الإخوان من العلماء ومن الدعاء إن هي في برنامج فتاوى خاص في قناة اقرأ آه، للدكتور عبد الله المصلح ربنا يجمعنا وإياكم مين معانا يا شريف؟ الأستاذة سناء ايوه من ليبيا طيب اه السلام عليكم سلام ورحمه الله وبركاته عليكم عايز اسال السلام.
حضرتك سؤال والله اتفضلي تحت امرك انا حجيت السنه اللي فاتت بس لوحدي بدون محرم لان كان زوجي ما يقدرش يمشي معايا لظروفه كده فهل هي مقبوله ولا لا هو ده اللي بيراودني الشك فيه ربنا يبارك فيك يا اخت سناء هقول لحضرتك حاجه هو يعني طبعا العلماء لما اتكلموا في حته خروج المراه بلا محرم هو قالوا الاصل الاصل ان هي ما تخرجش بلا محرم لكن لو اضطرت لحج الفريضه لظروف ما ليس عندها محرم او المحرم مريض او عنده ظروف واذن لها انها تخرج في صحبه امنه عشان تحج فبعضهم قال لا باس وبع- والبعض الثاني اللي اعترضوا قال لا ما تخرجش حتى مع صحبه امنه قالوا الحج آه، صحيح لكنها تاثم قالوا الحج ايه صحيح يبقى خروجها بلا محرم لا يؤثر على صحه الحج وانما تاثم اذا خرجت بلا محرم والحج ان شاء الله نرجو ان يكون صحيح ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا اخت سناء آه اخواني واحبابي ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين يعني عمال بوصيكم مره تانية وتالتة ورابعه شفنا قد ايه النبي تعب قد ايه في حياته صلى الله عليه وسلم و- و- ونزل عليه قول المولى عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دين هو أعظم دين في الكون ده كله يا جماعة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وخير الأنبياء سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم لكن خيرية الأمة ديت يعني نابعة من اتباعها لشرع ربنا ولسنة نبينا تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض محتاجين نجدد البيعة مع النبي محتاجين نحس قد إيه النبي تعب يا جماعة الخير يعني سامحوني هاتوا كتاب سيرة الرسول اقرأوا اقرأوا شوفوا سيرة النبي شوفوا النبي تعب قد إيه شوفوا النبي بذل قد إيه شوفوا النبي ضحى قد إيه عشان تعرفوا قدر النبي عشان لما أقول لك صلى عليه ما تستخسرش تصلى عليه تصلى عليه من قلبك صلى الله عليه وآله وسلم وتحاول بقدر الإمكان إنك ما تعيش لنفسك ولا تعيش لنفسك نحاول بقدر الإمكان إن احنا نقدم خير بفضل الله سبحانه وتعالى لخدمة دين الله الوقت بيجري مع حبايبي بسرعة ربنا يجمعنا وإياكم على الخير ألتقي معاكم يوم الثلاث اللي جاي مع درس مفاجأة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته